بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأحبتنا في الله أحييكم بتحية من عند الله طيبة مباركة السلام الله عليكم ورحمته وبركاته وهذا درسنا الثامن والثلاثون إن شاء الله تبارك وتعالى مع هذه السلسلة المباركة مع الوصايا العشر الكرام في سورة الأنعام بوجه عام مع الوصية الأخيرة وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون بوجه خاص مع ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله بوجه أخص ولا يزال الكلام موصولا عن أسباب الفرقة سبق الحديث عن عشرة أسباب من أسباب الفرقة دائما مع أول الدرس نراجعها سويا ونربطها بالسبب الذي بعدها فأول الأسباب الشيطان وثانيها أولياء الشيطان وثالثها الفرق الضالة ورابعها التنازع على السياسة والملك وخامسها الحمية الجاهلية وسادسها التعصب الأعمى وسابعها الجهل بطبيعة هذا الدين بعدم الجمع بين الثبات والمرونة وثامنها مفاهيم خاطئة في حياة المسلمين وتاسعها اتباع الهوى أو إعجاب كل ذي رأي برأيه وعاشرها شبهات وافتراءات وكانت هذه هي المحاضرة الأخيرة بالأمس نحن اليوم إن شاء الله مع السبب الحادي عشر وإن اتسع الوقت فالثاني عشر إن شاء الله السبب الحادي عشر من أسباب الفرقة إفراط وتفريط أو غلو وتسيب الإفراط والتفريط أو الغلو والتسيب ما معنى هذا نقول حول هذا العنوان والذي له دور كبير لا يقل عن سابقيه من الأسباب سيما بين أبناء الصحوة الإسلامية نقول وبالله التوفيق إنه دائما وأبدا يكون البعد عن الاستقامة والوسطية سبب ضلال وفرقة وغالب حال الناس في كل الأمم الذين حاربوا الأنبياء وأنكروا الرسالات كانوا مصابين بهذا المرض العضال ألا وهو الغلو إما هكذا وإما هكذا إما إفراطا أو تفريطا يمينا أو يسارا فينحرف عن منهج الله القويم ويشذ عن صراطه المستقيم مع أن الله عز وجل وصف الدواء وبين العلاج والمنهاج وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون إن هذا الإفراط أو التفريط أوجد فرقا تنتمي للإسلام ولك الحق أن تعجب كيف تنتمي للإسلام ولكن على نحو ما قال الشاعر كل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك إن الغلو في الدين هو الذي جعل رجلا يدعى ذو الخويصرة يقف في وجه النبي صلى الله عليه وسلم أثناء قسمته الغنائم ليقول له اعدل يا رسول الله اعدل يا رسول الله ولست أدري كيف تلتقي اعدل مع قوله يا رسول الله ثم يثني قائلا اتق الله ما هذه قسمة أريد بها وجه الله
يا رسول الله
آه. انظر إلى الغلو كيف يفعل بأصحابه لذلك النبي عليه الصلاة والسلام نظر إليه وقال خبت وخسرت أي لمقولتك هذه ولفهمك وغلوك خبت وخسرت من يعدل إذا لم أعدل ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء صلى الله عليه وسلم ثم بين صلى الله عليه وسلم أنه من هذا الصنف من البشر ستكون فرقة في الأمة تظل الأمة تذوق ويلاتها من القرن الأول وإلى علامات الساعة الكبرى ممتدة على طول هذا التاريخ والذي نحن نعيش منه القرن الخامس عشر الهجري الآن فقال عليه الصلاة والسلام يخرج من ضئ هذا الرجل ليس معناه من نسله وإنما من معدنه على شاكله لأنه لو كان من ضئضئه بمعنى من نسله كان نقضي عليه ونقضي على هذه الفتنة ولذلك سيدنا عمر رضي الله عنه استأذن النبي عليه الصلاة والسلام في قتل هذا الرجل قال دعني أضرب عنق هذا المنافق واحد يقول للنبي عليه الصلاة والسلام اعدل يا رسول الله واتق الله ما هذه قسمة يريد بها وجه الله فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا يا عمر أيسرك أن يقال إن محمدا يقتل أصحابه ما هو ده في ظاهر الأمر واحد من أصحابه ده على طول يتلقفها المنافقون تعالوا الحق محمد عليه الصلاة والسلام يقتل أصحابه وبعد ما هو واحد يبقوا عشرة والعشرة يبقوا مية وزي المثل المصري اللي انتوا عارفين الراجل اللي قال له ها ولدت حمامة أو غراب أو كده ولف كده لفة في البلد وهو راجع انت صحيح قول لي يا فلان أنت صحيح ولدت حومة غريبة إذا إذا كنت عارفين الحومة دي يعني شوف بقى لما تبص في السماء كده وتشوف الطير هو في الصبح ولا في ال- في وقت الغروب هي دي اسمها الحومة دي فبس لفه مطيرة كده في الطريق فمش هيقولوا قتل واحدا من أصحاب يقتل أصحابه أترضى أن يقال إن محمدا يقتل أصحابه صلى الله عليه وسلم ثم ذكر يخرج من ضئضئ هذا الرجل أناس أو أقوام يحقر أحدكم صلاته إلى صلاته مش زي ما احنا بنحاول نطمن في الصلاة دلوقتي لا لا، ده موضوع كبير ده حاجة كده يعني الغلو كله ولذلك كان ليهم ركب مثل سفينات الإبل بتشوف خف الجمل من طول السجود يحقر أحدكم صلاته إلى صلاته وقيامه إلى قيامه طول الليل مفيش حاجة اسمها ينام ولا يستريح يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم لأنه عبادة بلا علم عبادة بدون علم وإن وجد العلم فبدون فهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم حدثاء الأسنان شباب ما شاء الله عليهم شباب حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام وممكن كل واحد طول بعرضه يبقى زي قول القائل أجسام البغال وأحلام العصافير حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان كان كل مهمتهم في المسلمين ما يعرفوش حد غير المسلمين يفكرك بيهم بعض فصائل المقاتلين داخل الثورة السورية سابوا النظام وسابوا شيعة إيران وسابوا روسيا واشتغلوا مع بعض لما خلصوا على بعض وجاء النظام خلص على الباقي يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية شوف بقى سرعة ال- السهم هو طالع بقى من الرمية بتاعته سرعة غير عادية يعني يمرقون من الدين مروق السهم من الرمي طبعا الغلو يفعل هذا من أصحابه وأكثر من هذا يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية والله لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وثمود وإن في قتلهم لأجرا رواية ثانية ولو يعلم من يقاتلهم ما له من الأجر لاتكل على ذلك أي لترك العمل واكتفى بقتال الخوارج فهذا صنف من أهل الغلو عرفوا على أيام سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه بالخوارج كفروا أصحاب النبي محمد عليه الصلاة والسلام بدءا بعلي ومعاوية ثم الحكمين ثم كل من رضي بالتحكيم ثم كل من وقع في ذنب أو ارتكب كبيرة هي جت كده مسلسل ذكرت لكم في قصة نشأة الفرقة إنه جاءوا سيدنا علي وقالوا له القوم يدعوننا إلى كتاب الله وأنت تدعونا إلى القتال قال إنما أقاتلهم لتحكيم كتاب الله قال لا لا نقاتلهم وهم يدعوننا للتحاكم إلى كتاب الله مر الناس بوقف القتال وإلا قتلناك كما قتلنا عثمان قال احفظوا نهي إياكم وافق علي على كلامهم ونزل على رأيهم وقال يلا نبدأ التحكيم مين من طرفك يا معاوية عمرو بن العاص مين من طرفك يا علي قال الأشتر قالوا له لا الأشتر رجل قتال هم عاوزين مين؟ قالوا عاوزين أبو موسى الأشعري يريد أبا موسى الأشعري هاتوا أبا موسى الأشعري آه أول ما جاء الحكمان وخلاص توعد على التحكيم قالوا حكمت الرجال في دين الله ولا حكم إلا لله فكفر فكفروا عليا ومعاوية وكفروا الحكمين عمرو بن العاص وأبا موسى الأشعري ثم كل من وافق على التحكيم ورضي به كفروه ثم كان القول الثاني بتكفير مرتكب الكبير وهكذا و... وأذاعوا الفساد أو أشاعوا الفساد في الأرض وذكرنا شيئا من قصتهم في قتال علي لهم من بعد المراجعات والمناظرات وما إلى ذلك فكان غلو الخوارج على ما هم فيه من عبادة لا يضاهيهم فيها أحد سببا في تكفير أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام والغلو في كراهية علي بن أبي طالب رضي الله عنه غلو في الكراهية قابل هذا الغلو في الكراهية غلوا في المحبة من قبل الشيعة زاد الغلو في محبة علي فأوصل عليا إلى مقام الألوهية وقالوا لسيدنا علي وهو بيخطب الجمعة أنت أنت سكت سيدنا علي مرة اثنين هم قاعدين كأنه هتافات يعني أنت أنت قال وما أنت قالوا أنت الله نزلت على سيدنا علي كالصاعقة نزل من على المنبر تقول لي سيب الجمعة هيسيب الجمعة والجمعة. لأنه هنا الخطب شديد نازل من على المنبر ونادى على مولاه قنبر وقال له اجمع لي الحطب وأجج النار وهات المجموعة دي ويلا حرقهم فقال في شعر له لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا اللي هو مولاي يجيبهم له واحد ورا واحد يحرقهم بالنار لغاية لما قالوا له الآن ازددنا بك يقينا لأنه لا يعذب بالنار إلا الله ولا يعذب بالنار إلا رب النار لغاية لما جاء ابن عباس وقال له يا ابن العم لا تعذبهم بالنار لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك وانظر ما تفعل غير غير التحريف غلو ناس قالوا لا وليه نقول على الإله خليه بس تحلك في روح الإله فرقة ثانية ناس قالوا لا لا لا احنا مش هنغالي مثل هؤلاء الذين غالبوا احنا هنقول بس انه نبي يعني نبي طب النبي محمد عليه الصلاة والسلام لا هو دي غلطة جبريل جبريل بدل ما ينزل على سيدنا علي نزل على محمد أصله أصله أصله كان في شبه كبير قوي ما بين علي ومحمد فمن شدة شبه علي بمحمد ومحمد بعلي كشدة الشبه بين الغراب والغراب ملوش غير الغراب بالمناسبة ولذلك عرفوا بالغرابية اسمهم اللي عرفوا به وبدأوا به كان اسمهم الغرابية فشدة الشبه بين علي ومحمد كشدة شبه الغراب بالغراب جعل صاحب الريش يخطئ مين صاحب الريش يعنون به جبريل فهم بيكرهوا جبريل اللي هو كراهية اليهود لسيدنا جبريل قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه هدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين فالشيعة كلهم بيسموا سيدنا جبريل صاحب الريش يعني من باب التحقير والاستقرية والاستهزاء وزيهم زي اليهود عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين قالوا صاحب الريش غلط طب ده مدة الرسالة 23 سنة يعني يغلط مرة مرتين سنة سنتين 23 سنة يغلط سيدنا الجبريل ده مش من يعني بيجي من عند الله لو كان غلط يصلح له الطريق يصوب له الخطأ دين عجيب وبعدين أنا بقول يعني مهما كان الشبه بين سيدنا علي وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يوم ما أوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام 40 سنة وعلي كان 10 سنين خلي ابني عبد الله فك الله أسره شديد الشبه بها جدا بس أنا مثلا في الستين وهو في الثلاثين أو لما أكون أنا ابن الأربعين وهو ابن العشرة مين اللي يقول أول ما يشوف عبد الله ابني إزيك يا دكتور عمر عشان ابني شديد الشبه بي حد هيعملها اللهم إلا أن يكون مثلا كده جاي من مستشفى المجانين آه. إزاي شدة الشبه بين سيدنا علي وسيدنا النبي مع فارق السن ده يخلي جبريل ومين ومين اللي يغلط جبريل جبريل عليه السلام علمه شديد القوة ذو مرته فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين يغلط كل ده فراح الغلو وعمل كده في الشيعة فهم كمان راحوا مكفرين الصحابة الخوارج كفروهم بسبب التحكيم الشيعة بسبب آخر برضه من جنس الغلو ال- ال- البذرة التي بذرها ابن سبأ قال لهم علي هو الوصف بايعتم أبا بكر وعمر خلاص راحوا الحل كمان عثمان عثمان اللي فتحت عليه الدنيا عثمان اللي بيولي أقاربه عثمان الذي نفى أبا ذر إلى ربله عثمان الذي ضرب عمار بن ياسر حتى فتق أمعاءه وقاعد إيه يألف والمخرج عاوز كده ده لسه جاي من سبع من اليمن أول امبارح وبيعلم الصحابة خير جيل وأعظم رعيل وبقول لهم ده النبي عليه الصلاة والسلام قال لكل نبي وصي ووصية عليه وازاي انتوا تعدى عليكم الحكاية دي ازاي طب خلاص خلصت خلافة أبو بكر وعمر صلحوا غلطتكم وخروجه على عثمان وده الخلافة لعلي ده هو الوصي ده بالنص والتعيين البذرة الخبيثة دي هي دين الشيعة إنه علي هو الأول هو الوصي امال الصحابة ما عملوش كده ليه؟ قالوا خونة منافقون كذابون كفار مرتدون هذه بعض صفات الصحابة في دين الشيعة وقالوا ده لعبة لعبها عمر بن الخطاب مع أبي بكر في السقيفة اداله الخلافة وقال له لما كده بعد ما تخلص انت وتتعب منها اديها يبصوها لبعض زي الكورة يعني وكمان وتدوها لعثمان عثمان يولى كده يعني فبالتالي راحوا مكفرين كل الصحابة كل الصحابة عندهم كفار بس أئمة الكفر أبو بكر وعمر وبنات أبو بكر وعمر بنات أبي بكر وعمر على رأس بنات أبي بكر عائشة بنات عمر حفصة ولذلك شوف احنا كنا بنتكلم في درس الفجر عن أذكار الصباح والمساء هم عندهم حاجة اسمها أذكار الصباح والمساء برضه بس عبارة عن دعاء اسمه لعن صنمي قريش لعن صنمي قريش بيقول ايه اول الورد ده ورد طويل بس انا حفظت اول سطرين منه اللهم لعن صنمي قريش وجبتيهما وإفكيهما وطاغوتيهما وابنتيهما ويعنون بصنمي قريش وجبتيهما وإفكيهما أبا بكر وعمر وابنتيهما عائشة وحفصة ده كده على الجملة إنما عند التفصيل أشد اللعن لعمر يعني هم بيكرهوا بيكرهوا أبا بكر وعمر نعم بس لما تيجي تحسب درجة الكراهية ما بين أبي بكر وعمر عند الشعلاء تلاقيها بالنسبة لعمر مفلقة قوي فوق خالص كراهية يعني ما أبغضت الشيعة شيئا بغضهم عمر بن الخطاب طبعا لما تيجي تسأله ليه طبعا انتم بتبغضوا عمر حتى أكثر من أبي بكر يقول لك أصله كسر ضلع فاطمة كلام عبد السلام كلام مصر. هو لأنه كسر ضلع دولة المجوس كسر ضلع الدولة المجوسية هو اللي صاحب الفتوحات في إزالة إمبراطورية الفرس فعشان كده كراهية الشيعة لعمر بن الخطاب شيء منقطع النظير لا يمكن تجد له مثيلا في أي شيء في الدنيا لدرجة يا إخواني لغاية النهاردة هم بيروحوا يعملوا حج وعمرة في باب في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام اسمه باب عمر بن الخطاب لا يمكن الشيعي يدخل منه يدخل من باب فهم من باب آه، أي باب إنما باب عمر بن الخطاب فواحد من الناس الجمال رحمك الله ورضي الله عنك يا عمر بن الخطاب تخيف الشياطين حيا وميتا والنبي عليه الصلاه والسلام قال له ان الشيطان لا يفرق منك يا عمر ما سلكت فجا الا سلك الشيطان فجا اخر فقال له في حياتك كنت تخاف حتى بعد ما ماتك الباب بتاعك مجرد ما يشوف اسم عمر يولوا الادبار فكراهيتهم لعمر شديده وتيجي بعدها كراهية أبي بكر ده في الرجال أما في النساء فعائشة أولا وبعدين حفصة وبعدين بقية أمهات المؤمنين وما زال هو لا زال بكلمك على دين قائم وبيزداد ضراوة وشدة وكراهية والسيدة عائشة عندهم لا تجد لها مثيلا شوف زي ما بقول لك مفيش حد في الرجال مثل عمر في البغض مفيش حد في النساء مثل عائشة ده في العراق لما اشتد بأس الشيعة ونالوا من أهل السنة كان من بين الأحداث طفلة صغيرة خمس سنوات يقول لها اسمك يا أمورة قالت عائشة يا على صور التعذيب اللي عملوها في البنت الصغيرة دي لمجرد أن اسمها عائشة بقوا يتلذذوا بحرقها بالنار قلع شعرها وحاجات كل اللي يعني ولذلك احيانا بيعملوا مثال لعائشة ويقعدوا بيعملوا فيه ألوان من التعذيب كأنهم بيعذبوا في عائشة وعندهم البغاء منتشر في ال- طبعا البغاء عندهم حلال في إيران وعند كل الشيعة في أي دو... مكان في الدنيا البغاء حلال باسم نكاح المتعة مفيش حاجة اسمها زنا عندهم نكاح متعة هبة الأرحام تأجير ال- البتاع إكرام الضيف إكرام الضيف زي ما بيكون بالأكل والشرب والمنام يكون بالزوجة كمان بعد ما كان ناوي ياخد له ليله ولا ثلاث ليالي يقضيها لغايه لما يط- يطفش فده كله في دين الشيعه موجود ومع ذلك وحتى يعني البتاع اللي هناك العتبات المقدسه دي مليانه والعياذ بالله من صور العهر والفجور بصوره علنيه مش مش مستتره يعني لانه ما دام اداها اجرها خلاص وبيتفقوا لازم يتفقوا وده اسمه نكاح المتعه من اصول الدين الشيعي طب بس انا بشكل شاذ مش بشكل عمومي لا مش شاذ ده العام ده العام الموجود في في العمم والائمه بتوعهم والمرجعيات والناس العاديين واللي يعني شيء معروف كان معلوم من الدين بالضروره المهم مدى متى ما حدد المده ودفع الاجر خلاص ولا يفرقون يعني لا يفرقون بين زوجه وغير زوجه عادي المتزوجة بتعمل كده وبرضا زوجها برضه وبرضا زوجها أو من غير رضاه أو من من من قدامه أو من وراه لغاية دلوقتي ده كله موجود أنا مش ببالغ في حاجة مش بتكلم عن الغلو وأنا أروح أقع في الغلو لا و فيقع الزنا بهذه الصور لو واحد ضحك على واحدة و- و- وهو ما يقولش ده أنا بها يعني جامعها او راجعها وما ادهاش فلوسها ترفع عليه قضيه ويروح القاضي يقول له ليه انت ما اعطيت ال يقولوا لفظ وحش ما يتقالش يعني قاف به حه ته مربوطه ليه ما اعطيتها؟ المهم يعطيها وفي نكاح المتعه مفيش حاجه اسمها طلاق ولا عده ولا شيء ابدا هو خلاص هو اتفقوا على وطأة واحدة أو على وطئتين أو على يوم أو اثنين أو أسبوع زي ما بيتفقوا والأجر كذا يخرج الأولاني يدخل الثاني طبعا لما بعد ما يخلص المدة تشوف الورع بقى بعد ما هو خلص المدة بتاعته يروح مديها ظهره ما يبصش عليها لأنه خلاص أصبح النظر محرما آه قل لها طلقتك ثلاثا لا رجعة فيها وروح طالع لأنه وما يقدرش يبص خلاص حرمت عليه دين يا س- ورع آه ده يطلع يكون واحد ثاني واقف بره مستني دوره ولا حتى آه، شوارع ال- ال- ال- بتوع ال- بيوت البغايا زريبة آه يدخل أترضين أن أكون لك بعلا؟ تقول له رضيتك بغلا آه، بعلا بغلا آه، تمشي يعني ما تفرقش هي نقطة بس ويبدأ يتفق معاها على المهر وقد كده وال... وال... يعني نكاح المتعة ده عارف نكاح المتعة ده في دين الشيعة حاجة عجيبة قوي يعني يقول لك من وطئ مرة فهو مع الحسين في منزلة الحسين وفي منزلته في الجنة ومن وطئ مرتين فهو مع الحسن ومن وطئ ثلاثا فهو مع علي ومن وطئ أربعا فهو مع النبي طب ولو كان خمسة ولا ستة ده هيروح فين ده؟
بداية
فالغلو اللي في دين الشيعة جات الحته بتاعت نكاح المتعه دي عربي لانه ما عندهمش حاجه اسمها زنا آه، او او آه، نكاح المتعه هو البديل لكن لو ما تمش بطريقه نكاح المتعه او الزواج المتعارف عليه يسموه زنا او يسموه بغار يعني زي الراجل اللي هو ما اداش ال- البغيه اجرها يبقى ده زنا بغار فلما يحبوا يرموا أي امرأة بالبغاء مفيش حاجة اسمها يا بغي أو يا زاني عندهم أمال إيه؟ يا عائشة البديل عن كلمة يا زانية أو يا بغي يقال يا عائشة تقول له ربنا براها يعني تسمع كلام أكثر من الكفر إن هم يعرفوا اللي ربنا ما يعرفوش لأن ربنا برأ ساحة ستنا عائشة من حادثة الإفك اللي ادعاها ابن سلول إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم الآيات الآيات لا هم لغاية الآن يعتقدون خيانة السيدة عائشة وأنها بغي ولذلك يقول لك أي بغي في دولة إيران أو أي مكان للشيعة في العراق في اليمن في لبنان البغي لا يقال لها سوى يا عائشة طبعا دين الشيعة ده أقذر دين وجد على ظهر الأرض دين قذر جدا ينتسب للإسلام ومنتسب للإسلام بكفروا الصحابة كما قلت وبالذات مركزين على الخلفاء الراشدين الثلاثة وعلى بقية العشر المبشرين سوى علي يعني دايما يقول لك العنهم والعن عشرتهم العنهم اللي هم أهل السنة والعن عشرتهم المبشرين بالجنة ال- الناصح فيهم يستثني عليا واللي تعدي عليه يقول لك يلعن عشراتهم ويسكت سمعتها من الشاطر حسن كان اسمه حسن شحاتة كان عندنا متحدث باسم الشيعة في القاهرة غير أحمد النفيس المتحدث باسم الشيعة في المنصورة غير صالح الورداني المتحدث باسم الشيعة في الجيزة الناس دي كلها أنا عارفها عن قرب وفيهم اللي كان مسجون معانا في 81 صالح الورداني وكان داخل على انه من بتوع الجهاد اما راتب الخفيف ده ولا البتاع اللي كان في المنصوره فده كان يصلي زمان في شبابه في الجمعيه الشرعيه ورايا في المنصوره في الثمانينات وجات الفلوس والحكايه والروايه اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وبصيت لقيته المتحدث الرسمي باسم الشيعه وداعيني ان انا اعمل مناظره معاه في التلفزيون واول ما يقول له الدكتور عمر وعنده خلفية بقى قديمة بقى بعيد عنك نفسه طالع نازل مش عارف يقول حاجة المهم ربنا نصرنا عليه و- وغير الواد صالح الورداني ده اللي عمل كتاب أهل السنة شعب الله المختار يعني ايه شعب الله المختار يعني يهود ها يعني يهود المهم فالشيعة عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين يشتد عداؤهم للصحابة ولآل البيت وللعشر المبشرين بالجنة أمهات المؤمنين وكل الصحابة شوف أنت لما بتيجي تحب الصحابة بتحب إيه؟ بتحب آه، أولا الخلفاء الراشدين وبتكملهم بالعشر المبشرين وأهل بيعة الرضوان والبدريين وآل بيت النبي محمد عليه الصلاة والسلام المقربين وتقول والسابقين الأولين من المهاجرين الصادقين والأنصار المفلحين وبعدين تعاملوا الصحابة أجمعين على عكس هذا الشيعة يعني هم في البغض يبغضوا الخلفاء الراشدين استثناء علي وبقية العشر المبشرين وأهل بيعة الرضوان البدريين والسابقين الأولين ويبغضوا المهاجرين والأنصار المفلحين كده في درجات البغض وبعدين عموم الصحابة أجمعين ولا يستثنى من الصحابة سوى علي وأولاد علي الحسن والحسين مثلا وكان محسن قبل ما يموت وبعد كده الأئمة يقوم بعد كده بعد كده من أولاد الحسين من بنت يزدجر لما سيدنا الحسين تزوج بنت كسرى آه فجعلوا كل الأئمة من أولاد الحسين مش دعوة أولاد الحسن الحسين بقى كل حاجة في دين الشيعة مهم ف فبقوا إيه يستثنوا العلي وأولاده وعمار بن ياسر وبلال بن رباح وسلمان الفارسي والمقداد بن الأسد خلاص تعدهم على صابع اليد الواحده على خلافات في بين المذاهب قال لك يعني بكثير قوي ممكن يبقوا سبعه ما يكملوش عدد اصابع اليدين ابدا والباقي كلهم من الصحابه في دين الشيعه كفار منافقون خائنون مرتدون أنكروا الوصية وضحكوا على الناس وعملوا طب وسيدنا علي سيدنا علي يعني جعلوه من أجمل خلق الله بكلامهم هذا واحد واحد موجود طب يدافع عن نفسه يدافع عن حقه لا ليه ما دفعش سيدنا علي عن حقه خدها من باب التقية والتقية أصل من أصول الدين الشيعي والتقية كلمة مخففة من كلمة الكذب أو النفاق اللي هو أن تظهر شيئا وتخالف إظهار خلاف ما تظهر هو زي النفاق النفاق إيه؟ إظهار الإسلام وإبطال الكفر التقية أعم من هذا فتظهر شيئا وتبطن شيئا آخر أنت ممكن تعمل كده كرخصة أمام العدو للحفاظ على دينك للحفاظ على نفسك للحفاظ على بلدك واحد بيطلب منك أسرار البلد ما تطلعهاش فبتقعد تستخدم معاه التقية والتعريض وتكذب عليه اللي هي إلا أن تتقوا منهم تقاه لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله بشيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه إلى الله المصير لا دي مش رخصة في دين الشيعة دي أصل من الأصول شوف لما يبقى عندك الدين عقيدة وأصولها دي أصل لدرجة كمان مش أصل عادي المرويات بتاعتهم بتقول التقية وده الاسم الصحيح ليها لأن ناس كثيرة بيقولوها التقي لا التقية تسعة أعشار الدين تسعة أعشار الدين تخيل هذا الحج من أهمية التقية ومن لا تقية له لا دين له هم دلوقتي هقول لك حتة غريبة شوف التقية اللي كتبت عشان الدين ومن لا تقية له لا دين له ما قدروش يستخدموا التقية في كراهيتهم للصحابة بيكرهوا الصحابة لدرجة إن ما قدروش يتكتموا التقية دي اللي عندهم أصل من أصول الدين مش ماشية مع كراهية الصحابة وبغضهم فبقى يبغضوا الصحابة ويلعنوهم علانية بالذات من ساعة ما صارت لهم دولة من أيام الخميني ما عمل لهم دولة بغض الصحابة لعن الصحابة الجهر بهذا اللعن يعني ليس فيه تقية ولا خفية الشيخ أستاذنا الدكتور يوسف القرضاوي من الصحة لما عمل الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين فحب يعمل الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين مرجعية دينية لكل المسلمين شوف الشيخ القرضاوي علامة من تراث غير عادي بس درايته بالشيعة ما كانتش ما احتكش بيه وما اهتمش باللون ده كان اهتماماته واخد جانب تاني ده لما كان اهتم بالعقيدة ما اهتمش بالتفسير أو بالحديث مثلا خد الشيعة على حس الكلام القديم اللي هو ايه التقريب بين المذاهب والتقريب بين السنة والشيعة فلقى الشيعة بيلعنوا الصحابة قالوا لا ما على هذا اتفق انتوا تأذون احنا بتأذون مشاعرنا كأهل السنة ليه انتوا ما تلعنوش الصحابة وخليكم معانا قالوا ما نقدرش تنزل الشيخ معاهم لغايه لما قال لهم ان كان ولا بد ما يكونش لعن الصحابه قدامنا يعني لا تؤذونا في صحابه نبينا عليه السلام اسروا بهذا وقال ولا دي مش مستعدين حتى الاصرار باللعن هذه كلمه شوف ضد التقيه اللي عندهم بس خلاص ال- ال- البغض الطافح ولذلك سيدنا الشيخ القرضاوي بدأ ياخذ نكر وعدى دورة كان موجود فيها السيستاني بتاع الشيعة وخليل الإباضي بتاع عمان وبعدين آه، راح الشيخ بدأ ينزل بيانات كان من ضمن البيان جنة في مصر وحذر الشيعة وحذر أهل مصر من انتشار التشيع عن طريق التصوف
مدخل اه كمدخل هم مستغلين المدخل ده حلو قوي لأن الصوفية بيحبوا آلهتهم والشيعة يروحوا للصوفية من هذا المدخل احنا مدرسة آل البيت واحنا محبو آل البيت لذلك آه، انتشر التشيع عن طريق التصوف في مصر وبالذات في الصعيد في قنا وأسوان فأنا خطبت خطبة قلت للشيخ جزاك الله خير وأزيدك من الشعر بيتا وعن طريق نكاح المتعة باسم الزواج العرفي بين الشباب في الجامعات اللي بلغت نسبته آلافا مؤلفة والأب والأسرة آخر من يعلمه نكاح متعة بس اسمه زواج عرفي ليه تسميه زي نكاح متعة ولا- نكاح متعة أعوذ بالله ده شيعة بقى لا ده زواج عرفي العيال اتفقوا مع بعض يتجوزوا الأربع سنين بتوع الكلية وبعدين تفرج وما بيحاولش يكملوا وبيزهقوا من بعض وبيبدلوا كانوا بيعملوا تبادل زوجات فقلت له أزيدك وعن طريق نكاح المتعة وعن طريق الأموال لفقراء المسلمين زي المنصرين بيقدم لك لقمة الخبز مع الصليب دول بي- بيقدم لك فلوس وينشر التشيع وطبعا بدأ ينتشر التشيع من بعد الحرب حرب الخليج الأولى ضد العراق نزح إلى مصر قرابة ستين ألف عراقي وسكنوا مدينة 6 أكتوبر والتجمعات وبدأوا يعملوا بقى في السراديب وجحور الدين لنشر التشيع لغاية لما أمن الدولة بدأ يحس بالخطر عمل لهم تنظيم وقبض على مجموعة منهم وبعدين يعني ما يهمهمش حكاية الدين قوي بس يهمهم الحاجات السياسية والأمنية وبعدين خلاص وبعدين جاء حسن نصر الله عمل شوية شغل في لبنان حزب الله ولما حارب اليهود قال لا تدخل لليهود في الجحور وعادوا تواصيل المجاري والكلام ده وطلع كله كلام كذب فالشيخ بعد هذا الشيخ القرضاوي من قبل ما يطرد الشيعة من ال من العالم ها؟ الاتحاد العالمي كانوا هم طالعين هم مشوا بس كتب فيهم الشيخ كتب للآن ولعلها تنزل إن شاء الله ضمن الموسوعة بتاعت الشيخ القرضاوي آه، كاتب عن الشيعة كلاما خطيرا جدا بعد كل هذا العمق وبعد ما كان ينادي بالتقريب بين السنة والشيعة اللي لسه قاعد ينادي بالتقريب بين السنة والشيعة شيخ الأزهر ده دلوقتي سبحان الله يعني اللي لازم التقريب بين السنة والشيعة لا عارف السنة ولا عارف الشيعة الغلو الشيعي رهيب رهيب رهيب بكل ما تحمله الكلمة من معاني أهو الخوارج غلو والشيعة غلو بس النسب فارقة جدا وهو الخوارج بكفار الصحابة و- والشيعة بكفار الصحابة مع الفارق في السبب والخوارج يكفرون علينا والشيعة يغالون في حبه ويؤلهونه أو على دركات في التعامل مع سيدنا علي لأنه مش كل اللي الشيعة يقولوا عليه إله اللي بيقولوا عليه إله دول النصيرين اللي هم اللي منهم بشار ده اللي بيدمر سوريا الآن وأبوه وبقول بشار ما احبش اقول الاسد لانه كلمه الاسد كتير قوي عليهم ولا احبش اقول الكلب برضه لانه بحترم الكلاب لشده وفائها فانما ممكن تقول بشار الخنزير تمشي يعني تمشي وبرضه يمكن الخنزير يزعل اكيد الخنزير هيزعل اه فبشار الخنزير هذا نصير ولما طلعوا ال- الفرنسيون من سوريا قالوا لهم انتوا بتسموا نفسكم نصيريه ليه وفي كتب عندكم بتقول النصيريه اكثر من اليهود والنصارى انتوا بتحبوا علي وتقال لهم اه انتوا العلويون مش تاخد بالك انه ما- تغيير ال- الاسماء او حرب المصطلحات فمن نصيريه الى علويين وبقى اسمهم العلويون وليهم حزب هنا في تركيا البكباشية ولا الحزب علي إلهية هكذا يعني علي إلهية يعني علي إله وبتختلف الأسماء من- باختلاف اللغات والدول فمش كلهم بيقول علي إله هم دول بتوع ألوهية علي لكن مثلا شيعة إيران علي عندهم الإمام الأول بس ما يقولوش أكثر من إنه إمام أول صحيح الإمام الأول ليه في الصفات ما ليس لله من الآخر زي ما كنت أقول لكم في درس الفجر إنه لما تقرأ صفات الإمام في كتاب الكافي للكليني تلاقي حاجات آه، يعني أرقى بكثير من أنه تنسب إلى الله عز وجل زي دين الآئمة مجرد عناوين فضلا عن أنت تقرأ المضمون حاجة غير عادية فالمهم الإمام علي عندهم هو الإمام الأول وبالتالي وكمان مش هو الإمام الأول بس ده الركن الأول من أركان الإسلام الإمامة أنت عندك الركن الأول لا إله إلا الله محمد رسول الله هو عنده الركن الأول الإمامة الإمامة طب وبقية الدين راحوا واخدين بقية الدين من المعتزلة خدوا الأصول الخمسة من المعتزلة أشرت إليها قبل عند الكلام عن الفرقة فجمعوا شر ما عندهم على شر ما عند المعتزلة فأصبح دين الشيعة شر دين على ظهر البسيطة عشان تبقى واخد بالك من الآخر آه. لا على قياس دين المجوسية وعلى قياس دين الزرادشتية وعلى قياس الأديان الوضعية والأرضية هكذا يعني هو اسمه دين الوثنية ربنا سماها دين قال لكم دينكم ولي دين بس بالمفهوم اللغوي آه ليس الشرع الشرع إن الدين عند الله الإسلام وده كلام بيدرس في باب علم الأد- مقارنة الأديان إنما لغة الدين ما تدين به دينك وديدنك وعادتك دين لغة لكم دينكم ولي دين لكم دينكم وهم عب- عبادة آه، عبدة أوثان آه هو ده دين ما يدينون به ما يعتقدونه ما يعظمونه ما يتعبدون به فهو ده دينهم بغض النظر عن حق أو باطل هدى أو ضلال توحيد أو شرك اسمه دين فده دين الشيعة دين مبني على هذه الكفريات والغلو والمبالغات إيه اللي عمل دين اسمه دين الشيعة وصل لهذا الم- المنحنى الخطير وهذا ال- الدرك وهذا التسفل الغلو الغلو في سيدنا علي كإله أنت أنت الله الآل هاله السبعيون ولا علي كإمام أول وبرضه ابن سبا لما قال لهم ده هو الوصي وكذا وهيرجع النبي يقول لكم علي هو الإمام ويقتلكم ولسه عند- ده مش كده بس ده حتى الإمام الغائب في السرداب عندهم الإمام رقم 12 لسه ما طلعش الأئمة 12 وده من الحق الذي خلقوه بالباطل وحسبوهم كده علي واحد الحسن اثنين آه، الحسين ثلاثة علي الرضا أربعة ال- المجتبى السجاد ال- الباقر الصادق العسكري وصلوا لغاية 11 اسمه الحسن العسكري ومستنين النظرية ماشية زي السكينة في الجاتوه وخلاص ما شاء الله بقينا الإمام ال 12 وإيه اللي حصل؟ ربك كرمهم بكرم منقطع النظير الإمام ال 11 ما بيخلفش طلع عقل يتجوز ويعدد في الزوجات
مفيش فايدة رجاء انه يخلف خلاص المشكلة عنده سبحان الله طب عشان تنطلي النظرية على الناس أشاعوا في الناس انه الحسن العسكري خلف وعملوا دعاية حلوة قوي والإمام الثاني عشر ولد واسمه محمد ابن الحسن العسكري الناس منتظرين الإمام الثاني عشر ده بالنسبة لهم ده ده بمقام ال 11 الأبنى أشوفه عارفين حكاية الأشوف آه. كله عاوز إيه يشوف إيه لا لا شوفوه إيه ده دخل في غيبة صغر على شاكلة يعني ذهب لميقات ربه الغيبة الصغرى دي كم سنة قالوا خمس سنين والناس يقول أصلا خايفين عليه يقتل من أعدائه ومش عارف إيه وكده بعد الخمس سنين قالوا نشوفه قالوا لا ده طلع من الغيبة الصغرى ودخل في الغيبة الكبرى الكلام ده سنة 260 هجرية سنة 260 هجرية من 260 هجرية لغاية 1442 هجرية يعتقدون أن الإمام لا يزال في غيبته الكبرى داخل سرداب في بلد داخل العراق تسمى سامراء ويطلع واحد يقف قدام باب المغارة أو السرداب وينادي على سيدنا الإمام بأعلى صوت وهو بيكون مسرج له البغلة أو عامل له مظبط الفرس أو الحصان وينادي اخرج يا مولانا كده مولانا ما يخرجش طب ادخل انت لا لا الإمام يخرج ولا اللي بره يدخل وعج يعني عجل الله فرجه وقاعدين بيألفوا قالوا الإمام مش هيخرج إلا إذا إيه نشرنا الفساد في الأرض أو امتلأت الأرض فسادا فراحوا ينشرون الفساد في الأرض رجاء أن يخرج الإمام ده برضه من ضمن معتقدات الشيعة وده اللي احنا بنسميه كأهل سنة وجماعة الوهم المنتظر لما احنا عندنا مهدي اسمه المهدي ده من ضمن علامات الساعة آخر علامة من علامات الساعة الصغرى وقبل العلامات الكبرى وده موضوع تاني مش هتتطرق ليه دلوقتي فالشاهد أن الغلو أوجد هاتين الفرقتين فرقة الخوارج بسبب غلوهم في كراهية علي بن أبي طالب ثم أوجد الغلو المضاد الشيعة بسبب غلوهم في محبة علي رضي الله عنه حتى وجد منهم من زعم له الألوهية أو النبوة أو الأفضلية على سائر الصحابة والخلفاء الراشدين وفي المقابل مقابل الغلو والإفراط التفريط والتسيب أوجد فرقا كالمرجئة فرقة كبيرة المرجئة ظهرت ضد الخوارج الخوارج يكفرون الناس بالمعصية أو بالكبيرة المرجئة قالوا لا لا لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة وجعلوا الإيمان مجرد علم أو مجرد معرفة أو مجرد إقرار أو مجرد تصديق والمرجئة دول مش موجودين النهاردة إلا في عامة المسلمين اللي هو يقول لا إله إلا الله أو اتولد مسلما أو في البطاقة مسلم في شهادة الميلاد مسلم وما يعرفش حاجة تاني عن الدين ولما بتكلم عن الصلاة أقول لك 80% من المسلمين لا يصلون دول مرجاء لأنه الدين عنده هو باستدفاع عليه إنه يقول لا إله إلا الله فالمرجاء زيادة تفريط والتسيب بحيث الدين عندهم مجرد امتس- امتثال ولا يضر مع الإيمان معصية كما ينفع مع الكفر طاعة الغلو أوجد فرقة كالجبرية تزعم أن الإنسان مجبر على كل شيء ولا يحاسب على شيء ما دام مجبر ومكره يبقى يحاسب ليه وقال أحدهم أصبحت منفعلا لما يراد مني ففعلي كله طاعات هذه ترجمة الجبري أصبحت منفعلا لما يراد مني ففعلي كله طاعات فهو إذا آمن أو كفر هو مطيع أطاع أو عصى هو مطيع ليه؟ لأنه مجرم فهو ينفذ قدر الله ده غلو برضه في الدين وده على شاكلة الدرويش اللي قالوا له أيزني العارف راجل صوفي كبير أيزني العارف بالله والعارف بالله ده لقب من الألقاب المعروفة عند الصوفية يشاكل لقب الولي عندنا أيزني العارف بالله قال أجل وكان أمر الله قدرا مقدورا ما دام ربنا قدر عليه كده يبقى لازم ينفذ كده وبعدين فسرها واحد تاني بقى ليه اطلع على اللوح المحفوظ لأنه دول عندهم من الكرامات اطلاعهم على اللوح المحفوظ اطلع على اللوح المحفوظ فقرأ فيه أنه سيزني فوافق مراد الله فزنى فهو في قمة الطاعة والإخلاص لله عز وجل ده دين موجود عند الصوفية مش عند الجبرية بس ولا عند الشيعة بالملاويه لا عشان بس بدلك تصور او صور او امثله الغلو بيعمل ايه في الناس الغلو اللي موجود في الفرق الكبيره قديما خلاهم يقولوا الايمان مجرد علم او قول او تصديق وده معناه انه ابليس كان يعني في قمه الايمان هذا الافراط وذاك التفريط أوجد فرقتين في الأولين كالخوارج والمرجئة أوجد فرقتين في الآخرين أقول فرقتين افتكرت بتاع رسولين كيف أرسل الله لأهل مصر رسولين ها موسى وهارون أرسل لها الآن رسولين مش هسميهم طبعا عشان احافظ على طهارة لساني استاذ ورئيس قسم رئيس قسم الشريعة في جامعة مصر آه. امال ايه والنفاق يعني بيجي مع الجهل لا وابليس كان جاهل لا هذا الافراط وذاك التفريط اوجد فرقتين لا زالتا في زماننا هذا فرقة التكفير والهجرة امتدادا للخوارج وفرقة الصوفية امتدادا للشيعة فرقة التكفير والهجرة أنا كتبت الكلام ده في الثمانينات والتسعينات قبل 30 سنة فما كانش عندنا غير التكفير والهجرة كمثال للغلو امتداد للخوارج ما كانش ظهرت الدولة الدولة الإسلامية في العراق والشام اللي هي الاسم الشهرة بتاعها إيه؟ داعش ما هي دي برضه تكفير ما هي دي خوارج زي ما المرجئة القديمة امتدادها إيه؟ المداخلة المداخل النهاردة اللي إفسادهم في الأرض برضه منقطع النظير بالذات في ليبيا واسألوا أهل ليبيا وشوفوا يعني القضية مش مجرد حتى تنظير علمي لا ده في حمل سلاح وبأيده مين الرجل الانقلابي وال- وقلت لك قبل كده عن ال- المقابر الجماعية اللي عثروا عليها للرجال والأطفال والنساء حاجة يعني يشيب لهولها الولدان ومين اللي ورا الموضوع ده دخل اللي هم في امتداد للمرجئة طب امتداد الشيعة مين؟ الصوفية عندنا ما هي الدولة الفاطمية لما احتلت مصر 200 سنة تركت بصماتها على البلد في العادات والبدع والضلالات ولذلك اللي موجود في مصر ما تلاقوش حتى في العالم العربي او العالم الاسلامي اه يعني انا بشوف برضو دلوقتي الصوفيه الضلاليه في كل الدنيا لكن المهم بس عاوز اقول الانصاف انه فارق كبير ما بين الشيعه والصوفيه صحيح الاثنين بيتغنوا بمدرسه ال البيت وحب الائمه ولكن الشيعة على قدر ما تكره الصحابة على قدر ما الصوفية تحب الصحابة وده فرق جوهري لا ينسى امال احنا قاعدين بنعلم الناس الوسطية في الدين و- ونسكت عن حاجة زي كده؟ لا الصوفية بتحب الصحابة جدا بتحب آل البيت جدا وحبها في آل البيت غلو يعني مش بتحبهم زي سائر الصحابة كده لا بشوية غلو وزيادة ودي المصيبة اللي عملت الحاجات اللي اللي تركتها الفاطمية في مصر وهي دولة عبيدية يهودية أصلا فجعلت الغلو عند الصوفية في الأولياء من أشد الصور الشركية التي مزقت الأمة وفرقت الكلمة لكن ما تقدرش تقول إنه في وجه شبه ما بين الشيعة والصوفية إلا من حيث الغلو في حق- في آل البيت إنما الشيعة تبغض الصحابة جدا وتلعنهم وتكفرهم الصوفية في حب الصحابة كسائر أهل السنة والجماعة هم في حب الصحابة كأهل السنة والجماعة شعير الماتريدية برضه كده فلا بد يكون في لغة إنصاف فالإفراط والتفريط هو الذي أوجد هذه الفرق في القديم أو في الحديث قديم خوارج ومرجئة وشيعة بعدين الصوفية حديث ال- ال- الخوارج ال- العصر اللي هم التكفير والهجرة والدواعش وعندك مرجئة العصر اللي هم المداخلة وعندك الصوفية فيهم تقسيمات يعني تحتاج إلى تقسيم إلى وقت آخر نتكلم فيه عن تقسيمات إيه الصوفية فهذا الغلو الذي أوجد هذه الفرق له منحرفات منهجية وأخرى سلوكية يعني لما تعاشر وتعايش الجماعات الموجودة زي التكفير والهجرة زي الدواعش زي المداخلة تلاقي انحرافات منهجية قاتلة وأخرى سلوكية يعني إيه منهجية؟ يعني لما انحصر الدين عنده في قضية الحاكمية والولاء والبراء يبقى لا فاهم الحاكمية ولا فاهم الولاء والبراء وتيجي تقول له أنت ي- ي- الجماعة المصريين اللي جم يشاركوا في ثورة آه، سوريا كان السؤال الأول أنت كنت تبع مرسي؟ آه أنا تبع مرسي يطخ يقتله ليه؟ لأن مرسي جاب الديمقراطية عن طريق الصناديق فدي ديمقراطية والديمقراطية كفر فبالتالي اللي بايعوا مرسي وكفار وفي له سلاح بيخلص عليه الحتة السلوكية راح واخد مراته طب اديها عدة طب اتزوجها لا سبي بقى او اي حاجة في السل... الاخطاء المنهجية السلوكية حدث ولا حرج كما ان لهم افكارا تضحك وتبكي إن كان الم- المرجئة إن كان الصوفية إن كان الخوارج إن كان الشيعة ذلك كله مع غياب العلم الشرعي والبعد عن الوسطية وعدم وضوح المنهج وعجز الإنسان عن إنشاء نظام متوازن سواء أكان بين الفرد والجماعة أو بين الدنيا والآخرة أو بين المادية والروحية أو بين العقل والعاطفة أو بين العلم والعبادة أو بين التحليل والتحريم أو بين المشاهدة والغيب أو بين الخوف والرجاء والأمن واليأس كل ذلك يوجد خللا ويورث فرقة ويحدث فتنة ودائما هذا حال الغلو بالإفراط أو التفريط هذا هو السبب العاشر من أسباب الفرقة الآس- الحادي عشر وعلاجه في كلمات اتباع المنهج الوسط اتباع المنهج الوسط وترك التنطع في الدين العلاج اتباع المنهج الوسط وترك التنطع في الدين فأقول ومما ينبغي الحرص عليه لتوحيد صف الداعين إلى الإسلام أو على الأقل تقريب الشقة وإزالة الجفوة بينهم اتباع المنهج الوسط الذي يتجلى فيه التوازن والاعتدال بعيدا عن طرفي الغلو والتفريط والشطط والبخت والجور والوكس فهذه الأمة أمة وسط في كل شيء ودين الله كما أثر عن السلف بين الغالي فيه والجافي عنه دين الله بين الغالي فيه والجافي عنه ومن كلمات سيدنا علي رضي الله عنه عليكم بالنمط الأوسط عليكم بالنمط الأوسط يلحق به التالي ويرجع إليه الغالي عليكم بالنمط الأوسط يلحق به التالي ويرجع إليه الغالي يعني الذي غال وشطر بعض فالوسط هو مركز الدائرة التي ترجع إليه الأطراف المتباعدة من اليمين والشمال أو اليمين واليسار فهو يمثل الصراط المستقيم الذي علمنا الله تعالى أن نسأله الهداية إليه كلما قرأنا فاتحة الكتاب في صلواتنا اليومية أو خارجها اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم وهو الذي فيه قوله تعالى وهذا صراط ربك مستقيما وهو الذي أوصانا الله تعالى أن نتبعه فتتوحد كلمتنا ولا نتبع السبل والمناهج الذي يدعو والمناهج التي يدعو إليها شياطين الإنس والجن مما صدر عن الغرب أو الشرق ومال إلى اليمين أو اليسار كما قال تعالى في خاتمة الوصايا العشر التي نحن بصدد بيانها وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون وهو القائل جل في علاه أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كلمتان أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه لا أقمنا الدين وتفرقنا فيه عكس ما أراد الله شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من يريد ونحو هذا في القرآن كثير كما قال ابن عباس رضي الله عنهما أمر الله المؤمنين بالجماعة ونهاهم عن الاختلاف والفرقة وأخبر أنه إنما هلك من كان قبلهم بالمراء المراء يعني الجدال والخصومات في دين الله ونحو هذا قاله مجاهد وغير واحد ومما يلزم اتباع المنهج الوسط هو تجنب التنطع في الدين وهو ما أنذر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالهلاك فيما رواه ابن مسعود عنه صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون ثلاثا قالها ثلاثا هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون سواء أكان هذا القول إخبارا عن هلاكهم أم دعاء عليهم والمتنطعون كما فسرها الإمام النووي رحمه الله المتعمقون المغالون المجاوزون للحدود في أقوالهم وأفعالهم المتعمقون الغالون المجاوزون الحدود في أقوالهم وأفعالهم ومنه الغلو في العبادة والاسترسال مع الشيطان في الوسوسة والتعنت في السؤال والإكثار من التفريع على مسألة لا أصل لها في كتاب ولا سنة وكذا البحث عن أمور معينة ورد الشرع بالإيمان بها مع ترك كيفيتها ومنه ما لا يكون له شاهد في عالم الحس وكذا الإكثار من السؤال حتى يفضي بالمسؤول إلى الجواب بالمنع بعد أن يفتي بالإذن وكل هذا من الحرج الذي نفاه الله عن هذا الدين القائم على التيسير لا التعسير والتبشير لا التنفير فروى ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إياكم والغلو في الدين فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين إياكم والغلو في الدين فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين وكذلك يجب البعد عن التسيب والتفريط فكلاهما هلاك وندامة وكلا طرفي الأمور ذميم ويجب عدم التسرع في الأحكام أو تكفير المسلمين بلا بينة بل, بل اتباع القرآن والسنة بفهم سلف الأمة والسير على صراط مستقيم بمخالفة أصحاب الهوى والجحيم بل اتباع القرآن والسنة بفهم سلف الأمة والسير على صراط مستقيم بمخالفة أصحاب الهوى والجحيم هذا هو العلاج لداء الغلو بالإفراط أو التفريط التعصب أو التسيب كسبب من أسباب الفرقة لا يقل خطورة عن أي سبب من الأسباب المذكورة ويبقى لنا سبب أخير السبب الأخير يعني أخير وليس آخرا طبعا لكن فيما يمكن أن أقف عنده من أسباب الفرقة هذا السبب الذي هو فيه آه فقدان القيادة المسلمة وضياع الخلافة الراشدة فقدان القيادة المسلمة وضياع الخلافة الراشدة وعلاج هذا السبب هذا موضوع محاضرة الغد إن شاء الله تبارك وتعالى صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أحبتنا في الله تعالى نحمد الله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة الحمد لله على نعمة القرآن والسنة الحمد لله الذي جعلنا من أهل السنة والجماعة نسأل الله أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا التأويل وأن يرزقنا الإخلاص وأن يجعلنا من المخلصين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نعوذ بك من علم لا ينفع من قلب لا يخشع من نفس لا تشبع من عين لا تدمع ومن دعاء لا يرفع ومن دعوة لا يستجاب لها اغفر الذنوب فرج الكروب استر العيوب يا علام الغيوب عجز الطبيب فداونا قلت حيلتنا وانت رجاؤنا لا رب لنا سواك فنرجوه ولا اله لنا غيرك فندعوه ندعوك دعاء المساكين نبتهل اليك في هذا الدليل نرجوك رجاء الخائف الضرير من خضعت لك رقبته وجلت لك جبهته ورغم لك انفه اجعلها لنا ساعة توبة وساعة رحمة وساعة مغفرة وساعة استجابة وساعة قبول اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين وأهلك أعداءك أعداء الدين وأرنا عجائب قدرتك في صهاينة العرب الخائنين وأنقذ إخواننا المعتقلين المأسورين وارحم عبادك المستضعفين المضطهدين أنت حسبنا ونعم الوكيل وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين تلتقون إن شاء الله بعد ربع ساعة تقريبا مع المجلس الرابع من مجالس رياض الصالحين في نصف ساعة لا نزيد إلى هذا الوقت أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته